أعزائي المشاهدين يسعدنا أن نلتقي بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان ونرحب بضيفنا الكريم القنمص زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم أهلا بك أعزائي المشاهدين تكلمنا في الحلقة الماضية عن براهين الوحي وفي هذه الحلقة سنتكلم كيف جمع الكتاب المقدس وكيف جمع القرآن أيضا واسمحوا لي أن أشارك بعض معكم بعض الآيات التي ذكر في الكتاب المقدس عن كلمة الله لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين وخارقة إلى مف وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته وليست خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا لأن الله هو فاحص القلوب والكلى السؤال الأول هو كيف جمع الكتاب المقدس حتى وصل إلينا في هذه الأيام
من بداية الكتاب المقدس من أيام التوراة التي كتبها بالوحي موسى النبي نراه يؤكد على حقيقة مهمة جدا حفظت للكتاب المقدس حفظه ففي سفر التثنية نعم لموسى النبي يقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك قصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم اربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك آه، ما المقصود بإسرائيل هنا الإسرائيل الحالية
آه، شعب الله الذي آه، كان بيمهد أن يأتي منه لخلاص البشرية نعم لا- لا، فكلمة إسرائيل هنا لا تعني إسرائيل الحالية م- ما لا مش الصهيوني يعني نعم مش الصهاينة احنا بنتكلم على شعب الله اللي هو شعب بيذكرها الله.
القرآن اليهود نعم نعم يذكرهم برضه ويزيد في سفر التثنية صح 11 يقول فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم وعلموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم حين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك شوف ال- التركيز والتأكيد على العناية بكلمة ربنا أن تحفظ ويقول ت- كمان للملك فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختار الرب من وسطك ولما يأتي هذا الملك بقى شوف يقول له إيه عندما تجلس على كرسي مملكته يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة مهم.
في كتاب من عند الكهنة اللاويين مهم.
يعني إذا الكتاب محفوظ في الهيكل عند الكهنة واللاويين ينقل منه فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة لئلا يرتفع قلبه على إخوتها إلى آخره نعم يبقى إذا العناية بكلمة الله وحفظها مهم.
كحدث قدر حتى القرآن بيشهد آه، لأهل الكتاب أنهم يحفظون الكتاب كأولادهم مهم.
آه، فكان الكتاب دايما بيتحط في الهيكل بتاع اليهود ويقرأ منه على الشعب كله ولما راحوا في السبي هم عندهم طريقة انهم بيخبوه في حتت حجرات معينة خفية تحت الهيكل فلما عادوا من السبي استخرجوه أيضا عذراء ونحامية نفس الأسفار مم.
فإذا الكتاب المقدس محفوظ في العهد الجديد أيضا آه، التلاميذ كتبوا عن السيد المسيح رسائل وبشاير يبش- بشاير يعني بشروا مهم.
وهذه حفظت في الكنائس لا يمسها حد إطلاقا وذلك الكتاب المقدس محفوظ حتى بشهادة القرآن أن الإنجيل لم يتوجه إليه كلمة نقد واحدة في القرآن أنه حرف أو تغير أو أي شيء الإنجيل ممكن يتكلم عن التوراة أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه المعاني لكن بالنسبة للإنجيل لم ترد آية واحدة أن حصل فيه تغيير أو تبديل أو محو أو نسخ أو امتدت إليه اليد لتحرفه مم.
فمن هنا كانت حفظ الله لكلمته دائما بلا تغيير ولا تبديل فالنسخة الحالية التي آه، تستخدمها الآن هل هي مطابقة لنسخ قديمة؟
بالتأكيد تأكيد بس عشان خاطر نخش في موضوع المخطوطات القديمة مهم.
ده محتاجة لندوة تانية غير اللي احنا بنتكلم فيه ده نعم فهل ممكن يرجعها لندوة أخرى؟
بإذن الله آه، هناك سؤال آخر أيضا كيف جمع القرآن؟
كيف جمع القرآن؟ يعني احنا عرفنا الكتاب المقدس وفضل نعم.
نعم. القرآن ماشي القرآن الحقيقة يذكر حسب قراءاتي من الانسيكلوبيديات آه، دوائر المعارف بالكتب المتخصصة آه، فيذكر أن هناك أربع مرات اتجمع فيها القرآن تجميعه المرة الأولى يتحدثون عن تجميعه أيام النبي القرآن في عهد النبي مهم.
كان محفوظا في صدور الصحابة ويسموه ده تجميع في الصدور مهم.
مش مكتوب يعني نعم آه، كانت أجزاء منه مكتوبة على الرقاق يعني ورق يصنع من الجلد واللخاف حجر أبيض رقيق والعسب جريد النخل وأكتاف النعام العظم نعم وهكذا لم يكن القرآن في عهد محمد مجموعا في كتاب يعني ما كانش في مصحف نعم حتى مات سنة 632 ميلادية اللي هي سنة 10 هجرية ما كانش متجمع لكن كان مجموع في الصدور مهم.
أول تجميع ليه في كتب كان في عهد أبو بكر الصديق نعم
لما كثيرون من الحفظة للقرآن ماتوا في المعارك والحروب عمر أشار على أبو بكر إن هم يجمعوا القرآن في مصحف مهم.
لاحظ عمر بن الخطاب أن عددا كبيرا من حفظة القرآن قتلوا في معارك الإسلام مهم.
وخاصة في وقعة اليمامة في عهد أبو بكر سنة 11 هجرية يعني بعد الرسول ما مات بسنة مهم.
فهرع إلى أبي بكر وطلب منه تجميع القرآن في مصحف واحد خشية ضائع مهم.
فطلب أبو بكر من زيد ابن ثابت أن يقوم بهذه المهمة في جمع القرآن تم ذلك وجمع القرآن آه، بالأحرف السبعة يعني القراءات المختلفة مهم.
وحفظ المصحف عند أبي بكر ثم عند عمر من بعده ثم عند حفصة بنت عمر بعد وفاة وقتل عمر وكان مرجعا للمصحف الذي أقره عثمان ابن عفان ثم أرجعه إليه وبعد موت حفصة استولى مروان ابن الحكم حاكم المدينة على هذا المصحف الذي كان يعتبر المرجع الأصلي للقرآن كما قرأه محمد ثم دمره وشققه ومحاه من الوجود ده مين؟ مروان ابن الحكم الكلام ده بيتحكي فين؟
في أي سنة؟ المذكور أي سنة؟
بعد موت عمر بعد موت عمر نعم وبعد موت حفصة مهم.
الكلام ده موجود في صحيح البخاري مهم.
باب الفتح حديث رقم 4000 وأيضا في دلائل النبوة للبيهقي الجزء الثالث صفحة 277 وأيضا في كتاب السيوطي الإتقان في علوم الإتقان آه الإتقان في علوم القرآن الجزء الأول صفحة 60 مهم.
وفي كتاب المصاحف للسجستاني كتاب المصاحف مش هيبان قوي علشان خاطر نعم.
زعل نعم.
إذا ده التجميع الأول في كتاب للقرآن واختفى وشقق ودمر على يدي مروان ابن الحكم مهم.
التجميع بقى ال- المهم قوي في التاريخ الذي تم في عهد عثمان بن عفان مهم.
راى عثمان اقتتال المسلمين فيما بينهم لاختلاف القراءات السبعه ما هو القران كان على سبع قراءات سبع احرف فامر باعاده جمع القران سنه 25 هجري فجمعت سبعه قرانات مختلفه لما جابوا الرواه وقعدوا يجمعوا منهم ال- القران ويكتبوها طلع سبع قرانات مختلفه طبعا استعانوا بمرجعيه المصحف الذي جمعه ابو بكر الصديق والذي كان حفظ عند حفصه قبل ما يمزقه آه، ابن الحكم مروان ابن الحكم. عمل ايه عثمان؟ لما بقى سبع مصاحف مختلفه. والناس بتقتتل لأن من اجل هذا الاختلاف. فعايز يحقن الاقتتال. فايه اللي عمله؟ حرق ست مصاحف.
مم.
وخلى مصحف واحد وضع غريب غريب الشأن جدا يعني يعني.
يعني علامة استفهام قد كده مهم.
ازاي تتحرق ست مصاحف واستنى مصحف دي قضية كبرى يعني لازم تراجع تفكير فيها آه، خ- آه، مصحف آه، عثمان يخلو من التنقيط ومن التشكيل ما فيش أي مفيش تشكيل اي تشكيل كلام كده من غير اي نقط لا لا البه تبان من الته من اليه ولا السه ولا اي حاجه الكلام ده موجود في السجستاني هنا صفحه سبعه نسخه من هذا المصحف الذي دعي المصحف الامام نسخا وارسلت الى العواصم كلها الاسلاميه أنت تقول عثمان حرق ست مصاحف فكم كانت عدد المصاحف هل كان أكثر من من- من ستة أو سبعة اه كتير آه، بس خليني اكمل التجميع نعم وبعدين فكرني بالسؤال ده حضرتك نعم
آه، القرآن بقى تجميعه في عهد الدولة الأموية مهم.
لما كانت الأبجدية العربية لا تنطوي على أحرف محركة قام الأمويون في العراق بإعداد مصحف جديد مضبوط بالشكل تلافيا لأخطاء القراءة مهم. لطيف يبقى هنا في تجديد في الموضوع نعم عشان خاطر الحروف المتحركه في الموسوعه العربيه الميسره الضخمه دي صفحه 690 يقول لك لما كثر الخطا في قراءه القران آه، تهيألي ان انا لو طلعتها من هنا هيبقى اوقع صفحه 690 في هذه الصفحة يقول لما آه. لما كثر الخطأ في قراءة القرآن عهد إلى نصر ابن عاصم بضبطه مين ده؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي مهم.
الكلام ده 600 سنة 660 إلى 714 ولما كثر الخطأ في قراءة القرآن عهد إلى نصر ابن عاصم بضبطه وكان فصيحا خطيبا وكان يعتمد على الألفاظ الجزلة الضخمة غير المألوفة والاستشهاد بما آم، يماثلها من أشعار فيبقى إذن الحجاج بن يوسف الثقفي عمل قرآن جديد فيه حروف متحركة وتشكيل وتنقيط إلى آخره آه، والكلام ده مذكور في السجستاني كل الكتب اللي بتبحث في القرآن وعلم القرآن آه، عن الحجاج بن يوسف الثقفي يقول كده س- في صفحة 49 هنا غير الحجاج صفحة 49 الحاجات دي خطيرة أنا اتهيألي إن يعني الوعي بيها آه، مش موجود يعني محدش بيدرك الحاجات دي نعم اهو باب ما كتب الحجاج بن يوسف في المصحف حدثنا عبد الله حدثنا أبو حاتم السجستاني حدثنا عباد ابن صهيب آه، أن الحجاج ابن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر حرفا قال كانت في البقرة لم يتسنى وانظر بغيرها فغيرها لم يتسنه وعمال يعدد ما هي الأخطاء ال- آه، اللي ذكرها 11 حرف غيرهم الحجاج في القرآن السؤال هنا اللي أنا بسأله كإنسان بيفكر مه.
القرآن ده مش في اللوح المحفوظ ونازل من اللوح المحفوظ المفروض وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك باسم ربك.
الذي خلق طيب نعم.
نعم. لما كده طب ازاي يتغير في الحروف ازاي يتحرق ازاي يدمر دي كلها امور لازم يسال فيها الانسان الاوضاع دي اولها ايه واخرها ايه يعتبر مصحف العراق اساس الطبعه المتداوله حاليا في العالم الاسلامي الكلام ده موجود في كتاب السيوطي الاتقان في علوم القران صفحه 351 مه.
فادي جمع القران على هذه المراحل امر يحتاج الى اسئله كتير يعني موضوع اسئله كتير نعم.
ازاي ده يتفق مع العقل ازاي ده يتفق مع المنطق ازاي يتفق مع ان ده قران في لوح محفوظ ثابت لا يتغير ونشوف فيه كل الامور اللي بتحصل دي طب المسلم يدي حياته لمين يعني انا دلوقتي افرض واحد مسلم دلوقتي عايز يعيش الحياه يموت صبيب يعيش الحياة السليمة اللي يضمن بيها انه ماشي صح الى ابدية يتمناها نعم طب وبص يلاقي كل الشخبطات دي طب هي- يتبع ايه يمشي ازاي نعم دي امور عايزة تفكير
نعم آه، نرجع إلى موضوعنا آه، أنت ذكرت أن عثمان حرق ست مصاحف فهل كان أكثر آه، هل كان هناك أكثر من ست مصاحف في ذلك الوقت؟
مهم.
نعم
آه، كان في مصاحف كتير بصريح العبارة يعني مم.
كان في مصاحف كتير قوي برضو كتاب المتخصص السجستاني ده المتوفي سنة 613 هجرية مم.
يذكر في كل صفحات كتابه لحد صفحة الكتاب كله بيوصل لحد 320 200 224 صفحة مه.
بيذكر في كل الصفحات ديت كل مصحف كان موجود ونبذة عليه فبيذكر كم مصحف نعم
يذكر 26 مصحف كانوا موجودين 26 ويذكرهم بالاسم وكل مصحف بيدي نبذة عليه هل لك أن إيه هم تذكر دول؟
بعض نعم بالتأكيد مه.
تأكيد آه، مصحف عمر بن الخطاب ومصحف علي ابن أبي طالب مصحف أبي ابن أبي كعب مصحف سالم مولى حذيفة مصحف عبد الله ابن مسعود مصحف أبو موسى الأشعري مصحف عبد الله ابن عمر مصحف أبو زيد مصحف معاذ ابن جبل مصحف عبد الله ابن عباس مصحف عبد الله ابن الزبير مصحف عائشة مصحف أم سلمة زوجة النبي مصحف عبيد ابن عمير الليثي مصحف عطاء ابن أبي رباح مصحف عكرمة مصحف مجاهد مصحف سعيد ابن جبير مصحف الأسود ابن زيد مصحف علقمة ابن قيس مصحف محمد ابن أبي موسى مصحف حطان ابن عبد الله الرقاشي مصحف صالح ابن كيسان مصحف طلحة ابن مصرف م- مصحف الأعمش الغريب في الوضع مش إنها مصحف هل هذه المصاحف كانت نسخ لمصحف واحد؟
مه.
لا بدليل هنا في كلام السجستاني صفحة خمسة يقول ان ابن مسعود عبد الله بن مسعود وده اللي حفظ من الرسول سبعين صورة مم.
يقول ان هناك بين هذه المصاحف اكثر من 1700 اختلاف 1700 اختلاف هل هذا الكلام كان معروفا او مفهوما ولا من الامور اللي بتعتم
ترى ماذا حصل لكل هذه المصاحف
مش موجوده مش مو... غير موجودة
ودليل بقى الأخطاء اللي موجودة اللي هي بيحكي عليها ال 17000 مدي لها أمثلة كثيرة مم.
كثيرة يعني مثلا في آه، كتاب آه، صادر في الكويت آه، الكتاب اسمه معجم القراءات القرآنية كاتب الكتاب ده علماء مسلمين اتنين الدكتور عبد العال سالم مكرم والدكتور احمد مختار عمر نشرت الكتاب ده دار السلاسل في الكويت والطبعة الأولى كانت 1982 وصادر في ست أجزاء وجامعة الكويت نفسها هي اللي نشراه مه.
بيقول عدد كبير بيقولوا في الكتاب مه.
عدد كبير من المصاحف كتبت حتى وقت عثمان بن عفان الذي أمر بإحراق كل المصاحف المخالفة لمصحفه الرسمي مثل مصحف علي بن أبي طالب مصحف ابن مسعود مصحف أب- أبي ابن كعب أبي بن كعب وبعدين طرق قراءة القرآن بيقول سبع طرق تسمى بالسبع المثاني وثلاث طرق أخرى تسمى بالمكتملة وأربعة أخرى بالش... بالشاذة وقراءات السبع وأتباعهم آه، نافع وقالون إلى آخره وقراءات تختلف القراءات بقى فيما بينها فيما يلي بعض الإيه الاختلافات نعم
لا ده بيقولوا أنواع الاختلافات في الكتاب ده أنواع الاختلافات نعم واحد اختلافات في الإملاء مه.
اثنين اختفاء اخ- اختلاف في الحركات ثلاثة اختلاف في الإعراب أربعة الاستبدال بكلمات مشابهة خمسة تغيير مواضع كلمات ستة إضافة أو حذف كلمات نعم آم، جناب القمص قبل أن يدركنا الوقت لدينا سؤال يقول أنتم تقولون كل هذه الأقوال عن القرآن والإسلام فماذا عن الإنجيل أنتم لديكم أربعة أناجيل فماذا فكيف تجيب, تجيب على ذلك آه هو احنا في الواقع ما هيش اسمها مش اسمها أربع أناجيل اسمها أربع بشائر مه.
لأن كلمة إنجيل كلمة يوناني معناها بشارة مفرحة نعم
فالإنجيل واحد مه.
لكن اللي بشر بيه فبقت الب- البشارة بشارة مفرحة أخذ الإنجيل وبشر بيه نعم فبقى متى واحد من اللي بشر هذا الإنجيل بالعبري للجماعة اليهود مه.
مرقس بشر بيه لوقا بشر بيه يوحنا بشر بيه الكتاب واحد ولذلك الموضوع واحد وهو حياة السيد المسيح وأعماله وموته الكفاري وخلاصه للبشرية ودمه اللي سال من أجل الناس مم.
طريق للخلاص نعم الموضوع واحد بس ده بش- بشر بيه هنا وده بشر بيه هنا وده بشر بيه هنا فعرف زي أسماء الصور نعم زي أسماء الصور مه.
يعني آه، سورة البقرة سورة النمل هل هو فعلا بقرة اللي عملت الصورة لا لكن عرفت بهذا الاسم يعني هناك آه، أيضا آه، بعض الاتهامات التي تقول ال- هذه الأربعة أناجيل تختلف عن بعضها البعض فماذا تقول لذلك؟
آه، يعني على المدعي البينة نعم.
يجيبوا لي فين الاختلاف واحنا نفسره ونوضحه نعم يعني مثلا من ضمن الاختلافات اللي بيقولوا عليها سلسلة نسب المسيح مم.
في متى بشكل وفي لوقا بشكل تاني طبعا الظاهر كده اختلاف يقول لك ايه اختلاف تضارب طب حسب افهم الخلفيات عشان تقدر تحكم مم.
فمتى بيكتب للعبرانيين فبيكتب نسب المسيح من الناحيه الشرعيه نعم لان كان في قاعده وقانون مه.
في الشريعه القديمه لما يموت واحد ولا يخلفش عيال اخوه يتجوز ويخلف عيل يتكتب باسم اخوه اللي مات لكن هو واقعيا ابن ال- اخوه اللي حي نعم فيبقى اذا الاسماء ممكن تكون اسمين مختلفين للاب مه.
ده أبه الشرعي بحسب الشريعة مهم.
وده أبه الفعلي بحسب إن هو اتجوز مرات أخوه وخلف عيل مم.
أهو. وفي نسب من عند يوسف ونسب عند العذراء نعم فما فيش اختلاف هي ظاهريا اختلافات لكن بالدراسة تتأكد لك صحتها سؤال أخير ولنا دقيقتين من الوقت ماذا تريد من هذا الحديث وردتنا أسئلة كثيرة أن في كلامك هذه الأشياء تبدو كلها عدائية للمسلمين والإسلام ماذا تقول لذلك
أقول أقول أن دافعي كله الحب نعم وليس في هذا أي ذرة من عداء لأي إنسان نعم يعني كون ان انا بقول للانسان اعرف طريقك الابدي يبقى انا بتهجم عليه ده محبه طب ما الواحد يسيب الناس تروح في اللي هي الطريق اللي هي رايحاه لكن حبا للانسان ان هو لا يهلك نعم فانا بقول له فكر لا اكثر ولا اقل فأنت تقول المسلم في هذا الوقت أنك أنت تريد أن تفتح عين المسلم على طريق الحياة الأبدية تماما كده طريق خلاص نفسه طريق خلاص لان الانسان خاطب طبعه نعم وخطيته محكوم عليه بالحكم الهلاك الابدي نعم الله صنع وسيله للفداء والخلاص مهم.
المسيح نعم الذي جاء فاديا نعم ليه الانسان يحرم نفسه من طريقه الخلاص وهو مش عارف ليه
شكرا جناب القمص أعزائي المشاهدين الرب يسوع يقول إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات أما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان أعزائي بعض ما قيل قد يكون مؤذي ومجرح جدا بل بالحري هو محزن جدا آه، وبعض الأشياء التي ذكرت قد تكون مضحكة لكن شر البلية ما يضحك والله يقول لنا امتحنوا الكتب وفتش الكتب لذلك عزيزي المشاهد ارفع قلبك معي الله واطلب أن تعرف الحق الإلهي شكرا وإلى اللقاء
شكرا شكرا لك